وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
السلام عليكم ورحمة الله أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة أهلا بكم في مراجعة العلوم البيئية والجيولوجيا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آه ولادي احنا كنا ابتدينا الحصة اللي فاتت كنا خلصنا كمان الباب الثالث اللي هو باب المعادن وزي ما شفنا ان هو باب خفيف واسئلته ان شاء الله تكون مباشرة ويمكن انا رديت على كام استفسار كده لكن انا لقيت ان مش محتاجين ان احنا نناقشهم ان شاء الله آه، اللي انا عايز اناقشه معاكم قبل بس ما ادخل في الباب الرابع هي نقطة بسيطة قوي آه، زمايلكم آه، ولادي برضو آه، كلموني كتير في حتة ان هم بيبقوا قلقانين وخايفين في الفترة دي واحيانا بيوصل بيهم الخوف لدرجة ان هم ما بيعرفوش يذاكروا الواقع يا اولاد ان الكلام ده اخطر من الامتحان نفسه ليه اولا الحمد لله ما زال في الوقت بقية وفي وسائل ان انت تهدي بيها اعصابك آه، وقلت لكم قبل كده ان الوسيله المسلف كده هي ذكر الله آه، النهارده انت لما تحس ان انت مضطرب وتبتدي تقلق ومش قادر تركز ما هو حاجه من اتنين يا انت تعبت زياده عن اللزوم وفقدت الطاقه اللي في جسمك كلها فبالتالي ابتديت تحس بالضعف يا اما انت مشتت ذهنك مشتت طيب ده ليه علاج وده ليه علاج لو ذهنك مشتت مفيش اجمل من ان انت تقوم تتوضى وتصلي ركعتين وترفع ايدك وتقول يا رب وربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال الا بذكر الله تطمئن القلوب يا جماعه طيب ده علاج القلق والتشتيت والتوتر طيب لكن انا لو كنت فقدت الطاقه اللي في جسمي اعمل ايه يا اولاد المجهود اللي انت بتبذله دلوقتي مش مجهود بدني ده ذهني والمخ بيحتاج لطاقه عاليه جدا اثناء المذاكره فانا بنصح بحاجات طبيعيه جدا ان انت مفيش مانع ابدا انك تاكل اي حاجه فيها كربوهيدرات شويه مع شويه سكريات يوم تنشط الطاقه اللي في جسمك بالاضافه لنقطه بسيطه قوي ما تنسوش يا اولاد ان من القعده ان مفيش اكسجين داخل الرئه وده مهم جدا انه ينشط العقل فلما توصل للمرحله دي انا بنصح ناكل حاجه خفيفه عشان برضه ما ينفعش تزود في الاكل قوي لان ده هيخليك توخم بالاضافه الى ان انت تخرج في البلكونه تستنشق الهواء وترجع كده تغسل وشك وتبتدي تذاكر تاني النقطه كمان الاساسيه ان في زمايلكم يقولوا لي ايه احنا مخليين الاسبوع ده كله جيولوجيا لا ما ينفعش يا اولاد ليه انا دايما بقول لاولادي ايه ان حتى لو انت بتاكل الاكل اللي بتحبه كل يوم وكل طقه هتزهده امال الصح ايه الصح ان انت ما تذاكرش وانت زهقان طيب انا ذاكرت الجيولوجيا وحسيت اني تعبت ومليت الجيولوجيا افتح اي ماده تانية كل المواد لها اهميه الجيولوجيا لان انت درجه بتفرق معاك في المجموع فزهقت خلاص ومش قادر تكمل جيولوجيا ما تحاولش تغصب نفسك ان انت تذاكر لان الباقي ده كله تضييع وقت مواد تانية ومش هتحصل فيه حاجه لذلك انا بنصح ان الباب من ابواب الجيولوجيا ما يتذاكرش دفعه واحده يتذاكر على مرتين وكل مره يعني مثلا انا ذاكرت الجزء الاول من الباب اجي اذاكر الجزء الثاني تاني يوم اروح مراجع على الاولاني طب دخلت في الباب اللي بعده اخد الجزء الثاني من الباب اللي فات بالطريقه دي انت بتوصل الماده كلها ببعضها وده بيعالج عندك حته ان انت بتنسى يعني دلوقتي بيقول لي انا بذاكر وبنسى لا هي دي الطريقه وبعدين انت دلوقتي بتذاكر من ملزمه او من ملخص او او الى اخره دلوقتي لازم تفتح مراجعه وتعرف السؤال واجابته عشان تعرف حدود الاجابه ايه لان هي الفتره دي بتاعت كده هي ليها فتره انك تحل امتحانات دي اكتر حاجه تثبت المعلومه وتدي لك ثقه في نفسك ويعني انا لا املك الا ان انا ادعي لكم وبقول لكم انا معاكم واتصالكم في اي وقت في اي معلومه انا حاضر ان شاء الله واطمنكم ان شاء الله ان احنا ما بنسيبش سؤال مهم وان شاء الله ربنا هيكرمكم وهيرزقكم ان شاء الله بالتفوق وبالنجاح آه، طالما عملتوا اللي عليكم وربنا ده اكرم الاكرمين يا اولاد انتوا بتتعاملوا مع اكرم الاكرمين يعني ده هو يعني سبحان الله احنا ما بنتعاملش مع بشر ده انت اجتهدت زي ما ربنا قال ف واجتهدت مع اكرم الاكرمين فتوقعوا منه فيض وكرم عظيم وان شاء الله ربنا هيوفقكم كلكم باذن الله. طيب آه، ندخل في الباب الرابع آه، بص يا اولاد هو ال- ال- الباب الرابع هو باب الصخور آه، وده كان تسلسل منطقي احنا خدنا المعادن اللي بتبقى جوه الصخر الطبيعي دلوقتي ان احنا ندخل في الصخور في حد ذاتها طبعا هي كلمة الصخور دي كلمة شاملة قوي احنا كلنا عارفين ان صخور الارض كلها هي ثلاث انواع النارية والرسوبية والمتحولة المطلوب منك انك تعرف نشأة كل واحدة واذا كان ليها استخدام وايه طبيعة المعادن اللي موجودة في كل صخر من الصخور طيب نشوف الكلام ده في صيغة أسئلة شوف السؤال الأول السؤال الأول يا أولاد سؤال مهم جدا وده يعتبر أنا من يعني في تصوري إن دورة الصخور رسمة دورة الصخور آه، تعتبر آه، من اهم رسومات المنهج لانها بتيجي كتير قوي وسهله احمد ربنا انها سهله جدا واحنا دلوقتي هنناقشها آه، كرسمه وهنناقشها كموضوع طيب بصوا معايا يا اولاد لو ابتدينا الرسمه من فوق هلاقي ان اول مربع من فوق هي الصخور الناريه السطحيه طيب توقع مثلا سؤال هنا آه، ايه هي اصل صخور الارض كلها هقول له هي الصخور الناريه السطحيه طيب كلنا عارفين ان الصخور طالما على سطح الارض فلازم هتتعرض للتفتيت وبعد التفتيت تحصل نقل وتعريه فاللي بيحصل الاتي ان الصخور اللي على سطح الارض اتفتتت بفعل عوامل الجو اه وبعد ما اتفتتت جت عوامل التعريه اللي هي عوامل النقل تنقل الفتات يبقى تاني مربع على الرسمه بيبقى هو ايه الفتات الفتات زي ما احنا اتفقنا ان عامل النقل بيضعف فطبيعي انه طالما ضعف يفقد قدرته على الحمل فيبتدي يرسب يبقى الفتات اترسب يبقى المرحله اللي بعدها هي الرواسب طيب اللي بيحصل يا اولاد بالظبط ان الرواسب دي تفضل تكتر وتتقل فوق بعضها ما هي العمليه مستمره عوامل التعريه شغاله طول السنه طيب ايه اللي بيحصل ان الفتات ده او الرواسب دي عباره عن حبيبات فلو قلناها بالمعنى الدارج من كتر وزنها على بعض هتتكبس يعني ايه تتكبس يعني تتضاغط الحبيبات فيما بينها بتأثير وزن وثقل الرواسب وده شيء منطقي بعد ما تبتدي بقى تتضاغط وتقرب من بعضها وتتلاحم قد تترسب مادة لاحمة اللي هي بيسموها السيمنت المواد اللحمة كتير جدا يعني و- و- هي عبارة عن محاليل يا أخي الجير اللي في المية لو نشف ومسك الحبيبات هيبقى مادة لاحمة طيب ابتدت هنا يحصل لها تلاحم يبقى اتسخرت او اتحجرت يبقى في الحاله دي اتحولت من مجرد رواسب الى صخور رسوبيه دي المحطه رقم واحد يبقى الاول صخور ناريه سطحيه اتفتتت بفعل عوامل التجويه والتعريه اتنقلت واترسبت بقت رواسب تقلت فوق بعضها تضغطت الحبيبات اترسبت ماده لاحمه اتحجرت فتحولت الى صخور رسوبيه. طيب الصخور الرسوبيه ممكن تبتدي تغوص في اعماق الارض خصوصا في مواضع عدم الاستقرار. مواضع ضعيفه تبتدي من تقل الر- الصخور الرسوبيه تبتدي يا اولاد تغوص. خلاص نزلت لتحت. يبقى هتتعرض لحاجتين الضغط مع الحراره. يبقى لما تدفن وتنزل لتحت لازم ما احنا اتفقنا ان كل ما بتنزل لتحت درجه حراره الارض بتعلى اي صخر كان بقى سواء رسوبي او م... اي صخر في الدنيا يتعرض لحراره مع ضغط هيتحول لصخر متحول يبقى دي المحطه رقم ثلاثة طيب الصخور المتحوله ما هي رخره موجوده في جوف الارض فتبتدي الصخور المتحوله تتعرض لزياده في درجه الحراره الى ان تنصهر اذا تتحول لمجمى او لصهير انا دايما بقول على المجمى ده هو مفترق الطرق ليه الصهير ده او المجمى ممكن اثناء ثورات البركان يطلع على السطح طالما طلع على السطح هيبقى لافا تبرد تتصلب تتحول لصخور ناريه سطحيه مره اخرى امال الطريق التاني اللي المجمى بتمشي فيه ما هو بص ممكن تبرد في جوف الارض وتبرد ببطء فتبقى صخور ناريه جوفيه او ممكن يتحرك الصهير ويبتدي لكن ما يقدرش يخرج بره سطح الارض فيتداخل في الصخور اللي جنبه فيعملي صخور ناريه متداخله الله بس انت بتقول ان دي دوره ما هو خلي بالك من نقطه ان في حركات ارضيه رافعه ترفع اي حاجه من جوف الارض تطلعها لي بره ابص الاقي الناريه المتداخله الناريه الجوفيه بتاثير حركه ارضيه رافعه تطلع فوق سطح الارض مره اخرى وتستمر الدوره بعد ذلك اذا محطات اساسيه في الرسمه وبيانات لازم تستكمل واحد فوق ناريه سطحيه بعدها بقت فتات الفتات اترسب تبقى رواسب اتحجرت تبقى صخور رسوبيه اتدفنت ونزلت تحت وتعرضت لحراره تبقى متحوله عليت عليها الحراره انصهرت بقت مجمى طلعت المجمى على السطح بقت لافا بردت بقت ناريه سطحيه بردت في جوف الارض تبقى ناريه جوفيه حركه ارضيه رفعتها فوق بقت خلاص طلعت من الناريه الجوفيه والمتداخله من تحت بقت على سطح مره اخرى وتستمر الدوره ونرجع تاني ونقول لان اصل جميع الصخور هي الصخور الناريه السطحيه اللي موجوده على سطح الارض. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال الثاني وخلي بالك انا بقول لك اذكر فقط اهم العمليات التي تغير معالم سطح الارض. يا ولاد كلمه فقط مش محطوطه هنا اعتباطا هو عايزك تسمي يعني تقول له ايه العمليات اللي بتتم بس. احنا عرفنا يا ولاد وحتى من الباب الثاني ان في حاجات كتير بتحصل على سطح الارض اتفضل معانا ال طيب ماشي كان في اتصال يا اولاد وفصل طيب ان شاء الله نرجع له تاني طيب بصوا العمليات كلها لو حبينا نلخصها هنلاقي اللي بيحصل على سطح الارض ايه تجويه تعريه نقل ترسيب دي اشهر العمليات اللي بتحصل على سطح الارض بدون ما تخش في تفاصيل في السؤال اللي بعده اذكر اهم عوامل نقل الفتات ثم اشرح اثنين منهما طيب بصوا معايا يا اولاد عوامل النقل كتير وهي العوامل الخارجيه زي ما اتفقنا عندنا الرياح ودي خدناها بالتفصيل في الباب الثاني عندنا الانهار الجديد في الباب ده هو كلمني عن الثلاجات وده اللي احنا هنشرحه بالاضافه يا اولاد الى امواج البحار والمحيطات. طيب لو انا هشرح طب تعالوا نتكلم في النهر لان النهر يعتبر من اقوى عوامل النقل. طب النهر بيعمل ايه؟ وحموله النهر عباره عن ايه؟ توقع بقى الاسئله تجيلك كده. هقول له والله بص هو النهر كل ما كان سريع وقوي ازدادت قدرته على الحمل والنقل. يضعف النهر يرسب الحمولة بتاعته وكل النهر ما تكون المية فيه غزيرة يبقى شايل فتات كتير طيب اتفضل نشوف يا ولاد الاتصال ده ونرجع تاني لا لسه شيماء اتفضلي يا بنتي
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا بنتي انا سامعك آه، استاذ احمد هو في سؤال بيقول ال- اصل صخور القشره الارضيه كلها الصخور الناريه هو علل او بما تفسر بالظبط يا بنتي هو دوت بالظبط بيسألك على أول جزء في دورة الصخور هقوله لأن هناك دورة للصخور فالصخور الموجودة على سطح الأرض اللي هي الصخور النارية السطحية كانت نتيجة خروج اللافا من البركان وت- وبردت وتصلبت فأصبحت نارية سطحية ثم تتعرض هذه ال- الصخور النارية السطحية لعملية تفتيت وتجوية فتتحول إلى رواسب تتلاحم تتحول إلى صخور رسوبية وتكملي بقية الدورة أقول له ثم تصل بعد ذلك إلى أعماق بعيدة في جوف الأرض حيث ارتفاع درجة الحرارة والضغط فتتحول إلى متحولة إذا أنا لاحظت ان الصخر الرسوبي لما اتفتت اسف ان الصخر الناري لما اتفتت بقى رواسب الرواسب بقت صخور رسوبيه نزلت تحت وتعرضت لحراره وضغط تبقى متحوله اذا الاجابه هبتدي باول النص الاولاني من دوره الصخور مجمع لكن ما شرحش الدوره كلها لا لا مش محتاجاها يا بنتي لان بقيه الدوره بعد ما تتكلمي عن الصخور المتحوله هتخش في الناريه الجوفيه والمتداخله لكن هو في السؤال كان محدد وبيقول لك الناريه السطحيه او البركانيه فيكفيك ان انت تشرحي لي من اول الناريه السطحيه اللي بتتفتت وبعدين تخش على المحطه الاولى اللي هي الصخور الرسوبيه وبعد كده الصخور المتحوله يبقى اكتملت عندك عناصر الاجابه ان شاء الله ان شاء الله ده. طيب آه، نرجع اولاد تاني ل- ل- لموضوعنا في النهر كاحد عوامل النقل آه، بص يا اولاد آه، نبتدي بقى نتكلم عن النهر او عن حموله او شحنه النهر بص يا اولاد آه، في سؤال بيجي هنا كتير هو يجي يقول لك قارن ما بين شحنه النهر وشحنه الرياح هي شحنه النهر ثلاث حاجات ممكن يكون حمل القاع اللي هي الشحنه المتدحرجه ممكن يكون حمل معلق طيب نمسكهم حاجه حاجه الشحنه المتدحرجه حجم الحصى مش عايز اقول جلاميد قوي لان الجلمود ده حاجه كبيره قوي لكن هي غالبا بتكون في حجم الحصى اما الحمل المعلق فالحمل ده بيكون حجم الطين وب- وده طبعا بيكون عارفين يا اولاد ماده خفيفه جدا بتبقى بتمشي مع تيار الميه على سطح الميه يتفضل عندي حجم متوسط اللي احنا بنسميه ايه حجم الرمل ده ما هوش خفيف قوي وما هوش تقيل قوي طب ده موقفه ايه ده بيحمل مع تيار النهر برضه بس بيكون قريبا من القاع بمعنى ان في فترات زياده قدره النهر النهر قوي وعافي يشيل الرمل وينقله ويمشي بيه تعب يرسبه في القاع فلذلك كان واجب التفرقه هنا وقال له ان في حمل خفيف طميد على الوش حمل قاع ده تحت تقيل حجم متوسط ماشي بس قرب القاع يتفضل عندي بقى الحاجه اللي بتميز النهر اللي هو الحمل الذائب وده اكبر فرق ما بين حموله النهر وحموله الرياح ايه المقصود بالحمل الذائب شويه الملح بيدوب في الميه ايه اشهر ملح في الميه كلوريد الصوديوم كبريتات الكالسيوم اللي هي الجبس كربونات وبيكربونات البوتاسيوم والكالسيوم لكن اشهرهم هو ملح الطعام اذا لو جات لي مقارنه الرياح الانهار اوعى تتخض وخلي بالك ان المقارنه تشابه واختلاف فرقت تنظيم فرقت الجدول فقط رياح اه لا ده حمل معلق و... بس لكن ده ازاي ده الرياح بتحمل بس وبتدحرج لكن النهر معلق متدحرج بالاضافه الى الحمل الزائب وهو ده الفرق ما بين الحملين طيب تعالوا يا ولاد ننتقل الى الثلاجات على سبيل المثال ويمكن انا تعمدت آه، آه، اتكلم في الثلاجات لان هي الجديده في الباب ده هي يا ولاد الثلاجات او المسالك دي عباره عن ايه في الاماكن البرد غالبا في الوديان والاماكن المرتفعه والمناطق القطبيه الميه بتنزل المطر بيتجمد او يكون هو اصلا تلج نزل من السماء بيقعد مدة طويلة جدا ما ينصهرش فالجليد بيتماسك تماما ويبقى كتلة واحدة لو بصينا كده عند سفح الجبل تحت درجة الحرارة أول ما تعلى سنة الجليد اللي تحت يبتدي يدوب فيتحرك الجليد كله كتلة واحدة وبتكون كارثة من الكوارث البيئية في المنطقة دي وينزل الجليد من أعلى لأسفل ده مش هينقل ده بيكتسح كل حاجة تقابله بص جلاميد صخور آه، حجم الحصى أشجار بيوت يبتدي ياخدها وينقلها لحد ما يبتدي يا ولاد يرصبها ترصيب عشوائي يروح منزلها مرة واحدة زي ما بقول لكم بالمعنى الدارج يهبدها على الأرض عشان كده المسالج زي ما احنا شايفينها في الصورة بص ادي كأنها نهر من الجليد والصورة اللي تحت ادي المنطقة اللي تحت من الجبل شايفين فيه مية اهي الحتة دي بقى درجة الحرارة فيها اعلى شوية لما يكون الانحدار اقوى من اللي في الصورة دي كل الجليد ده ينزل ويكتسح قوة كل اللي هو بيقابله طيب يبقى الفرق ما بين التلاجات والنهر في النقل ايه او في الترسيب ايه النهر يا اولاد لما بيرسب بيرسب بالتدريج الخشن الاول الناعم الانعم لكن التلاجات لا بتاخد كل حاجه زي ما هي على بعضها وتروح مرسباها مره واحده طيب ننتقل للسؤال اللي بعده السؤال الرابع الرواسب القارية تعتبر رواسب مؤقتة سوف تنتقل بعد فترة إلى البحار فسر ذلك سؤال رائع وجميل وجزء منه فهم وبسيط جدا بصوا معايا يا ولاد معنى السؤال ايه بيقول لك ان الرواسب القاريه قاريه يعني الرواسب اللي موجوده على سطح الارض مالها قال لك تعتبر رواسب مؤقته يعني ايه قال لك يعني مسير الرواسب اللي على الارض دي تتنقل للبحر اشرح لي الكلام ده والله فعلا لو بصينا كده وخدنا الرياح مثال الرياح بتعمل ايه الرياح بتاخد الرمل من مكان رياح قوية وعافية تشيل الرمل تعبت الرياح ترسب الرمل على الأرض تيجي رياح اشد تاخد اللي اترسب تنقله مكان تاني بص الراسب عماله ايه تنتقل على الارض من مكان للتاني لحد ما تترمي في البحر رياح حدفتها البحر حدفتها في مجرى نهر والنهر رماها في البحر طالما الرواسب اللي على الارض نزلت البحر يبقى هو ده مستقرها النهائي يبقى اذا اجابه السؤال بقى بعد ما فهمناه هقول له ان عامل النقل ايا كان قدرته على حمل الفتات بتتفاوت يعني بتختلف من فتره لاخرى ففي فترات زياده قدره عامل النقل يحمل الفتات وعندما يضعف يرسبها فتظل الرواسب القاريه تنتقل على الارض من مكان لاخر الى ان تنتقل للبحر لو وصلت للبحار وترسبت هو ده مستقرها النهائي ولذلك فان اي رواسب قاريه بمعنى رواسب ارضيه وجودها على الارض مؤقت ومصيرها هو البحر يا ريت نهتم بالسؤال ده يا ولاد طيب ننتقل للسؤال اللي بعده السؤال الخامس اذكر أهم أنواع الرواسب تبعا لمكان تكونها ركز معايا في السؤال أنا طالب أنواع إيه؟ الرواسب أنا هنا طلبت الصخور الرسوبية؟ لا عيب قوي إن في الامتحان نغلط فيها لأن الرواسب حاجة والصخر حاجة الرواسب فتات اتحجر وتصخر بالمادة اللاحمة بعد التضاغط يبقى صخر فما نغلطش بقى في السؤال ده لأن رغم سهولته بلاقي نسبة خطأ فيه عالية طيب هو بيقول لك الرواسب احنا صنفناها حسب مكان وجودها شوفوا بساطة السؤال هقول لك رواسب على الأرض تبقى رواسب قارية رواسب عند التقاء نهر البحر تبقى دلتاوية رواسب في البحر تبقى رواسب بحرية بمنتهى البساطة وما يصحش نغلط في السؤال ده يا أولاد طيب شوف السؤال اللي بعده السؤال السادس اذكر مثالا اه الامثله وولادنا اللي بيهملوا المثال لا خلي بالك الامثله في ماده الجيولوجيا موضع اسئله لانها تطبيق على الماده فنخلي بالنا هنا بقى وجهني بيقول لي اذكر مثالا للرواسب القاريه واخر لرواسب دلتاويه مع الشرح اه ده مش مجرد اسم بقى ورجع تاني قال لي لا ده صيغه اخرى يا اولاد اكتب نبذه مختصره عن راسب قاريه وراسب دلتاويه مع ذكر مثال طيب بص يا اولاد اشهر مثال عندي في مصر الرواسب القاريه هي السهل الفيضي لنهر النيل طب هو بيقول لي اشرحه حاضر عينيا المساله بسيطه قوي كلمه فيضي يعني ايه يعني فيضان ادي مفتاح الاجابه هقول له بص بقى ان في موسم الفيضان الميه بتزيد قوي طب بتزيد لدرجة ايه بتزيد لدرجة تفوق قدرة المجرى على استيعابها المجرى مش شايلها طب ايه الطبيعي وايه المنطقي ان الميه تطغى يعني ايه تطغى يعني تكسر السدود والجسور وتطلع على الارض اهو ده اللي كان بيحصل يا اولاد قبل السد العالي يبقى في مواسم الفيضانات بتزيد المياه لدرجة تفوق قدرة المجرى على استيعابها وبالتالي يطغى الماء يحطم الجسور وبعد كده يبتدي المية ترسب على الأرض كان الترسيب بيتم بحوالي بمعدل واحد ملي من الغرين كان بيغطي تربة مصر الزراعية بس الكلام ده كان قبل السد العالي طيب نرجع بعد كده للرواسب الدلتاويه يا اخي ده انت عندك دلتا مشهوره جدا دلتا النيل هقول له اه رواسب دلتا النيل وخلي بالك ده نهر النيل ده كان ليه افرع كتير كلها اتسدت من كثره الترسيب وانحصرت في دلتا النيل اللي هي عند التقاء النهر بالبحر وايه اجمل حاجه ملاحظه في دلتا النيل انها رواسب متدرجه ومصنفه يعني ايه النهر اول ما يدخل يرمي التقيل اتفضل في سؤال يا اولاد نرجع له بعدين نرجع لموضوعنا اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مع حضرتك اسراء من القاهره اهلا وسهلا انسه اسراء انا كان عندي سؤالين اتفضلي يا بنتي آه الاول وجود صخور في الطبيعه في صوره كتليه يدل على انها اما نقط او نقط في صوره كتليه ايوه بصي هي كلمه كتله معناها ايه
يعني معنى- متلاحمه معناها متلاحمه اه طيب الصخور المتلاحمه دي قد تكون اي صخر في الدنيا تعرض لوجود ماده لاحمه يعني فتات اتحجر بقت صخر رسوبي أه.
طيب ممكن تكون الكتله اللي انت شفتيها دي ناتجه من انفصال كتله صخريه كبيره من قمه جبل زي ما خدنا في العوامل التجويه الفيزيائيه ايوه ان الميه دخلت الشقوق الميه بتتجمد لما بتتجمد حجمها بيزيد بمقدار العشر ايوه فتتسع الشقوق إلى أن تنفصل الكتل الصخرية وتبتدي تقع عند سفوح الجبال ايوه إذا واحدة تتعلق بتجوية وقعت من قمة جبل والتانية قد تكون فتات وهذا الفتات تلاحم مع بعضه بفعل مادة لاحمة فيديني كتلة من الصخور اتفضلي يا بنتي آه في سؤال تاني اللي هو وجود المعادن في الصخور مرتبه في صفوف او متلاحمه ومتجانسه تماما يدل على ايه بصي هي وجود المعادن مرتبة ومتلاحمة ايوه هو القصد هنا آه، هو السؤال يا بنتي غير دقيق شويه ان تلاحم بلورات المعادن اه واعاده ترتيبها في صفوف معينه يدل على حدوث تحول في الصخر ليه احنا النهارده بنقول ان التحول نوعين قد يكون تحول بالحراره فقط اه وكان عندك مثال مشهور قوي ان احنا بنقول ايه ان الحجر الجيري عند تعرضه للحراره يصبح رخام بيتحول للرخام الرخام صلب واصلب من الحجر الجيري الصلابه دي جات له منين احنا عارفين ان الحجر الجيري والرخام اصلهم معدن الكالسايت اللي هي بلورات معدن الكالسايت ايوه فلما حصل ان هو اثناء تحوله بالحراره البلورات تلاحمت فيما بينها ايوه فاصبح ان الرخام اصلب من الحجر الجيري اه طيب أما عن البلورات المرتبة فهو الغرض من السؤال اللي هي بلورات المايكا اللي هو الشيست الميكائي أوه.
انت عارفه ان الشيست الميكائي صخر ايضا متحول أيوة.
ولكن تحول بحاجتين بقى مش بحاجه واحده ضغط الحرارة بالضغط والحراره طب بص يا بنتي لايدي كده هو الموقف ايه أيوة.
دلوقتي احنا هنقول ان المعادن اللي هي معادن الطين لما تعرضت للحراره والضغط هنفترض ان البلورات كانت كده متشابكه أوه.
فبص اللي بيحصل في التحول في حراره فبتبتدي تنفك شويه بص وقبل ما يتم الانصهار تماما اتعرضت لضغط من الجنبين أيوة.
فبصي اصطفت البلورات وترتبت في اتجاه واحد اهو أو عم- خلي بالك الاتجاه ده ايه عمودي على الضغط الواقع عليها أيوة واخده بالك فيبتدي بص كده احنا عملنا كده طيب لو انا عملت كده مش هتنفصم أيوة مش هتتقشر أيوة لذلك بيقول لك ان الشيست الميكائي في خاصيه التورق يعني أو التقشر لكن في الاول ده كانت متلاحمه كده لكن حراره مع ضغط عملت كده ضغطت راحت عامله كده اصبح في موضع ضعف اهو فيسهل فيه ان هو يتورق او يتقشر بمعنى او بمعنى تاني ان هو ينفصم أيوة ده الفرق ما بين الاثنين جزاك سؤالك الله خير.
جميل والله يا بنتي طب اي سؤال تاني طيب آه، نرجع تاني يا اولاد لموضوعنا احنا كنا وقفنا عند مثال الرواسب الدلتاويه فقلت لك ان اهم ميزه تميز آه، دلتا النيل آه، هي انها متدرجه ومصنفه لان تدر- متدرجه لو عندي رمل ثم الغرين الغرين اخشن شويه من الصلصال يبقى اخر حاجه الصلصال ومصنفة لأن بلاقي الرمل لوحده بلاقي الغرين لوحده بلاقي الصلصال لوحده دولت أشهر مثالين ويا ريت نهتم برضو بالإيه الأمثلة طيب في السؤال اللي بعده اذكر أهمية الصخور الرسوبية سؤال سهل جدا وشائع في الامتحان وبيعتبر هدية من الممتحن عشان نلم درجات يا ولاد ما تنسوش إن الممتحن أب وبرضه خايف عليكم وعلى مصلحتكم فإن شاء الله الامتحانات هتيجي في متناول الجميع بإذن الله ندعو الله ذلك يعني بصوا آه، آه، احنا آه، في السؤال بتاعنا هنا السؤال يعني بيقول ايه اهميه الصخر الرسوبي انا هقول له الاهميه وهقول له حاجه بسيطه قوي هقول له اولا هي اصلا مخازن عشان تتجمع فيها المياه الجوفيه الثروات المعدنيه البترول بالاضافه الى ان بعض هذه الصخور الرسوبيه له اهميه اقتصاديه زي الحجر الجيري وزي الفوسفات طب ايه اللي انت هتزوده؟ هقول له خلي بالك ان دي بتغطي ثلاث ارباع القشره الارضيه ولكن القشره بتاعتها رقيقه يعني لا تشكل اكتر من 5% من حجم الكره الارضيه. طيب شوف السؤال اللي بعده. اذكر التقسيم الشائع للصخور الرسوبيه موضحا اساس التقسيم. نمسك القلم ونحط ايدينا بقى على ان دوت صخر وليس راسب. طيب احنا قسمنا الصخور الرسوبيه بصفه عامه على اساس ايه؟ الطريقه اللي اتكونت بيها. عندي صخور فتاتيه. يعني ايه فتاتيه؟ شويه فتافيت واتلزقوا في بعض. عندي صخور كيميائيه النشأه. طيب عندي صخور حياتيه او بايو كيميائيه يعني عضويه. طب تعالوا نمسك بقى. هنا هو طلب ان انت تشرح؟ لا هقول له امثله وخلي بالك في دقه التعبير ايه امثله الصخور الرسوبيه الفتاتيه الاقي ولادنا يقولوا لي زلط ورمل وطين يا ولاد الزلط راسب عند تلاحمه يديني الكونجلوميرات يبقى انت هنا في المثال هو بيسالك على مثال لصخور رسوبيه فتاتيه وليس لراسب فانا افضل ان احنا نقول له ايه الكونجلوميرات عايز تطمن قول له ويتكون من رواسب الزلط طيب نفس الحكايه المثال الثاني الحجر الرملي اللي هو عباره عن حبيبات الكوارتز او الرمل لما اتحجرت واخر حاجه هقول له الطين الصفحي او الطين الطفلي اللي قد يكون اي طين من الاثنين يا اما غرين يا اما صلصال وتصفحت يعني تعرض لخاصيه التصفح نتيجه تضاغط الحبيبات كده فيتحول الى طين طفلي او طين صفحي ننتقل يا اولاد السؤال اللي بعده السؤال التاسع ما هو الأساس الذي بني عليه تقسيم الصخور الرسوبية الفتاتية شفت بقى هو لما عايز يخش في الرواسب دخل فيها مباشرة ازاي احنا قسمنا الرواسب الفتاتية او الصخور الفتاتية على أساس الحجم السائد لحبيباتها مش احنا اتفقنا انها عباره عن حبيبات طيب يبقى مسكنا بقى قلنا خلي بالك ان الكونجلوميرات ده بيتكون من رواسب الزلط ايه هو الزلط ده قال لك الحبيبات بتاعته اكبر من 2 ملي طيب دخلنا بعدها على الحجر الرملي اللي بيتكون من رواسب الرمل الرمل اصغر يعني ايه اصغر يعني ننزل مع بعض بقى من 2 ملي لحد 62 ميكرون طيب ندخل بعد كده على الطين السطحي او الطفلي ده من رواسب الطين بس الطين نوعين خشن وناعم الغرين ننزل بقى مع بعض من 62 لحد 4 ميكرون يتفضل الصلصال اقل من 4 ميكرون طيب شوف السؤال اللي بعده وضح المقصود بكل مما ياتي ظاهره التصفح الكيروجين النسيج البورفري ظاهره التصفح خدها من الاسم هقول له ان حبيبات الطين عند تضاغطها فانها بتتصفح فتديني ما يعرف باسم الطين الصفحي او الطين الطفلي وبتظهر فيها خاصيه التورق يعني زي الورقه يعني تكون رقيقه طيب السؤال اللي بعده كان آه الكيروجين بص آه حلو وبيجي في الامتحان كتير تعالوا معانا كده احنا قلنا او خدنا الكيلوجين تحت عنوان الصخور العضويه احنا كل اللي هنعمله هنوصفه هو نوع من الطين شكله ايه شمع القوام عامل زي الشمع طيب آه، صفته ايه غني بالمواد الهيدروكربونيه زيه زي البترول اصله ايه اصله نباتي يعني من نباتات فقط الله طب قيمته ايه عند تسخينه ل 480 درجه يتحول للنفط طب ما بتسخنوش ليه طب وانا اسخن ليه ما اخلي الطين النفطي ده احتياطي لحين نفاد البترول خلص البترول اطلع الطين النفطي واستغله هو ده طيب هيجي لك برضه سؤال في الطين النفطي ايه الفرق بينه وبين البترول ما هم الاثنين مواد هيدروكربونيه يا اخي ده الفرق بسيط انت عندك البترول سائل لكن ده نوع من الطين دي حاجه الحاجه الاهم من كده ان البترول من اصل نباتي حيواني مواد عضويه نباتيه او حيوانيه بقايا لكن الطين النفطي هو من اصل نباتي فقط وده اشهر فرق ما بين الاثنين بعد كده النسيج البورفري لا صحصحوا لي بقى في النقطه دي بصوا يا ولاد النسيج البورفري تعال نرتب إجابة احنا في دماغنا حلوة قوي ونمسك عناصر الإجابة من كل زاوية أنا قريته فين؟ هو ده السؤال هقول له آه ده النسيج البورفري ده هو النسيج اللي بيميز الصخور النارية المتداخلة طب وصفه إيه؟ بصوا معايا بقى هقول له إيه؟ بص النسيج البورفري ده خليط نسيج يا ولاد نسيج الح- الحاجة يعني ملمسها و- وتجانس حبيباتها هقول له بص النسيج البورفري ده عبارة عن خليط من بلورات كبيرة الحجم وسط أرضية اتكونت فين وازاي هقول له اتكونت عندما برد الصهير ببطء في جوف الأرض طب انت بتقول لي بلورات كبيره وبلورات صغيرة الحجم اتكونت امتى؟ عندما تحرك الصهير واستقر تحت سطح الأرض فتحت سطح الأرض الحرارة مش زي جوف الأرض فالتبريد كان أسرع فاتكونت بلورات صغيرة إذا عناصر إجابة السؤال واحد النسيج البورفري يميز الصخور النارية المتداخلة عبارة عن نقطتين خليط من بلورات كبيرة الحجم وسط أرضية عندما برد الصهير ببطء في جوف الأرض وبلورات صغيرة ال- الحجم تكونت عندما استقر الصهير تحت سطح الأرض مهم قوي يا أولاد النسيج البورفري السؤال اللي بعده كيف تكونت الصخور الرسوبية الكيميائية أذكر مثالا لها طيب الصخور الكيميائية اتكونت ازاي الفكرة كلها شوية ملح دايبين في المية لما المية تتبخر بتأثير الحرارة هيترسب الملح يبقى تكونت من ترسب الأملاح الزائبة في الماء بسبب ارتفاع درجة الحرارة وزيادة معدل البخر طيب ايه الأمثلة؟ الهلايت اللي هو ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم الجبس اللي هو كبريتات الكالسيوم المائية حديد أسوان البطروخي أو فيما يعرف باسم الهيما طيب طيب السؤال اللي بعده وضح المقصود بالصخور الرسوبية العضوية اللي هي البايوكيميائية مع ذكر مثالين مما درست آه ولادي هنا في السؤال ده بيتعبوا نفسهم قوي يكتب ويشرح يعني ايه صخور عضوية ويحط مثالين من حاجة تانية ويشرحهم الوقت ما يتسعش للكلام ده الصخر العضوي عبارة عن ايه وايه اهم صخرين عضويين تعال ناخد مثال من نفس الموضوع الصخر العضوي حدوتة صغيرة جدا عبارة عن ايه الاحياء البحرية اللي عايشة في المية طول ما هي عايشة في المية بتحصل على الكالسيوم اللازم لبناء الأجزاء الصلبة ما هو عايز يعمل قشر السمك عايز يعمل الصدفة عايز يعمل السلسلة فكل ده محتاج كالسيوم فياخد الكالسيوم منين؟ من الأملاح اللي دايبة في المية عمل الأجزاء الصلبة الكائن مات يتحلل فتترسب الأجزاء الصلبة دي في صورتين يا إما مواد جيرية يبقى حجر جيري وبيكون غني بالحفريات ألاقي إن الحجر الجيري مليان بقايا كائنات حية أو تنزل في صورة فوسفات خدناها حتى في دورة الفوسفات في علوم البيئة إذا هنا أنا شرحت بتتكون إزاي أروح داخل بعدها واخد المثال بتاع الحجر الجيري ومثال للفوسفات طيب شوف السؤال اللي بعده اذكر طريقة تكون كل من الفحم والنفط طيب الفحم يا ولاد سؤالين السؤال الأول بيتكون ازاي والسؤال الثاني بيجي تعليل طب الفحم بيتكون ازاي احنا كلنا عارفين ان الفحم هو عبارة عن بقايا نباتية نباتات دفنت في باطن الأرض بمعزل عن الهواء طيب الحاجة اللي اتدفنت بمعزل عن الهواء ايه أول حاجة تتعرض لها بص معايا انت هتبص تلاقي النبات الأنسجة بتاعته فيها مواد متطايرة يا أخي أبسطها بخار المية هيتتطاير بخار المية يتفضل عنصر جوه الأنسجة ما يخرجش اللي هو الكربون فيفضل الكربون يتركز وطالما الكربون اتركز هيتكون الفحم دي الجزئية الأولى من السؤال أو من الإجابة الجزئية الثانية لازم تقول لي بيتم الكلام ده فين وليه بيتم هنا أنسب مكان لتكون الفحم هي المستنقعات اللي حول الدلتاوات لأن المستنقعات مية كتيرة فكان في نبات كتير والدلتا منطقة ترسيب فبتكون جميع الظروف مناسبة لعملية الدفن أو الطمر ما هو لازم تدفن بمعزل عن الهواء طيب يبقى الجزء الأخير ده هو التعليل اللي بقولك عليه هو هيجي يا ولادي هيقولك إيه آه علل تتواجد رواسب اقتصادية ده لما يحب بقى يبعدك عن الإجابة في المستنقعات حول الدلتاوات قول له لا ما تضحكش عليا الرواسب الاقتصادية دي المقصود بها الفحم وبيتواجد في المنطقة دي لأن جميع الظروف مناسبة لعملية الدفن أو لعملية الطمر فيتكون الفحم يتفضل النفط طيب ايه حدوتة النفط النفط ده بقايا حيوانية ونباتية اتحللت مع الطين وترسبت مع الطين أصبح الطين ده هو طين المصدر يعني الطين اللي مصدر النفط يبقى بقايا نباتية حيوانية دفنت أو تحللت في الطين المعروف بطين المصدر الطين ده بيترسب زيه زي أي طين لحد ما يصل عمقه لت- من 2 ل 4 كيلو وترتفع درجة الحرارة من 70 ل 100 يبتدي البترول ينضج النفط يبتدي يتكون واول ما يتكن تبص تلاقيه يتكون من هنا يهاجر يسيب صخور المصدر اللي نشأ فيها ويتجه ناحية نوع آخر من الصخور يعرف باسم صخور الخزان المسامي اللي هي التراب أو مصيدة البترول يتحبس فيها هي عبارة عن إيه صخور الخزان المسامي؟ رواسب برضه أو صخور رسوبية رمل حجر رملي حجر جيري تروح حابسه البترول وتعمل المصيده اللي احنا بنطلع منها البترول طيب هو ممكن يغير صيغه السؤال هيجي يقول لك وضح المقصود بتين المصدر او ما هي صخور الخزان المسامي هقول له طين المصدر هو الصخور الطينيه او الطين الذي يشمل نواتج تحلل البقايا النباتيه والحيوانيه التي هي مصدر البترول وتشرح بقيه القصه بقى وعند دفنها من 2 ل 4 كيلو ودرجة حرارة من 70 ل 100 فإنها في هذه الحالة تتحول إلى النفط السؤال اللي بعده اشرح طريقة تكون الصخور النارية طيب الصخور النارية بتتكون ازاي الصخر الناري يا ولاد هو في الأصل كان صهير ماجما في جوف الأرض غالبا تبتدي عملية التكون على عمق حوالي 150 كيلو الصهير ما هوش صخر امتى يبقى صخر لما تنخفض درجة حرارة الصهير تبتدي المعادن تتبلور وتتجمع لو اتجمعت المعادن هتبقى صخور يبقى الصخر الناري أصله صهير الصهير على عمق 150 كيلو تنخفض درجة حرارته فتبتدي تتبلور المعادن طيب ايه هو التركيب الكيميائي للصهير يا ولاد ما انا بقول لك المعادن بتتبلور هقول له بص المعادن بتتكون من عناصر يبقى الصهير بيتكون من عناصر كيميائية ايه هي العناصر الكيميائية قلت لك في 8 عناصر بتخش في 98.5% من الصخور اكثرهم الاكسجين سيليكون الومنيوم حديد كالسيوم بوتاسيوم صوديوم مغنيسيوم الله هم دي الصخور اه هي دي العناصر ما احنا خدناها في المعادن هي ما, هي ما هو المعادن تتجمع تبقى صخر يبقى بيتكون الصهير من الثمانية عناصر التي تدخل في تكوين معادن القشرة الأرضية بالإضافة إلى شوية حاجات تانية زي إيه؟ بخار مية غازات تبتدي تتصاعد يبقى عشان كده الصهير برد برد اتبلورت المعادن اتجمعت المعادن بقت صخور طيب تعالى بقى بص معايا هتقول لي يا استاذ ما هو الصخر الناري مش حاجه واحده هو احنا خدنا ثلاث تقسيمات مهمين هقول لك دور معايا على الصهير ده برد فين هتقول لي طب لو برد في جوف الارض هقول لك يبقى التبريد بطيء طب يعني ايه بطيء يعني في فرصه كبيره لتجمع اكبر قدر من الايونات حول مركز التبلور فتلاقي الصخر بقت بلوراته كبيره يبقى ده صخر ناري جوفي يبقى بص بمنتهى البساطه لو الصهير برد في جوف الارض تبقى ناريه جوفيه بلوراتها كبيره ترى مكوناتها المعدنيه بالعين المجرده اديني مثال مشهور هقول لك امسك الجرانيت وبص عليه تميز فيه على الاقل ثلاث الوان يبقى دي الثلاث معادن الاساسيه طيب لو الصهير ده طلع مع البراكين على السطح من فوق اللافا بردت فجأة آه مفيش فرصة لتجمع حاجة أبص ألاقي الصخر بقى ناعم يعني بلوراته صغيرة لا ترى بالعين المجردة اديني مثال البازلت صخر لونه غامق تمسكه كده ما تعرفش تفرق فيه معدن من التاني طيب ايه الحاله الثالثه بقى هقول لك بتاعه النسيج البورفري الصخر ابتدى يبرد في جوف الارض فبرد ببطء اتكونت عدد من البلورات كبيره الحجم الصخر لسه هو في صهير وشويه بلورات اتحرك طلع حاول يطلع على السطح الظروف ما سمحتلوش تداخل في الصخور واستقر برد اسرع من تحت تتكون البلورات صغيره الحجم ويبقى نسيج الصخر هنا يعرف باسم النسيج البورفري اه يبقى اذا اهم حاجه الصهير اتبلور فين والصهير ده كان سرعة تبريده ايه في جوف الارض ببطء نارية جوفية على سطح الارض التبريد سريع تبقى نارية سطحية بركانية اتحرك من تحت لفوق يبقى نارية متداخلة اهم نقطة ودول بيجوا مقارنة قارن ما بين الثلاث انواع الصخور النارية هروح عاملهم في جدول ومقسمهم بنفس الطريقة طيب ننتقل للسؤال اللي بعده اهو بص بقى جبت لك السؤال في صورة تانية تنقسم الصخور النارية حسب مكان تكونها حط كده بين قوسين وقول لي كمان المكان الذي برد فيه الصهير إلى ثلاثة أنواع اذكر هذه الأنواع وقارن ما بينهم اختار ثلاث أو أربع عناصر حلوين للمقارنة ونعمل الجدول بتاعنا واقول له الناريه الجوفيه، الناريه البركانيه، الناريه المتداخله، مكان التبلور، انتوا اللي تسمعوا بقى، ناريه جوفيه يبقى في جوف الارض. ناريه بركانيه سطحيه على سطح الارض. ناريه متداخله، هقول له لا ده التبلور ابتدى في جوف الارض وانتهى عندما استقر الصهير تحت سطح الارض. طب ايه رايك في سرعه التبريد؟ لا في جوف الارض بطيء، سطح الارض سريع. طب الحاله الثالثه المتداخله طيب آه، نسمع اولاد الاتصال وفي سؤال ألو.
اتفضلي يا بنتي.
ايوه يا استاذ احمد اهلا انسه سلمى ايوه اهلا بيك يا بنتي اتفضلي استاذ احمد
اتفضلي يا بنتي انا مش عارفه نعمل ايه في ماده الجيولوجيا
آه طيب يعني ايه اهو دي حاله يا اولاد او انا ما ذكرتهاش خالص من اول السنه انا مش عارفه هنعمل ايه اه هي دي المشكله طب صلي يا بنتي على رسول الله عليه الصلاه والسلام اولا الحاله اللي انت فيها الاحباط ده هو اكتر ضرر واكثر صعوبه من الماده اللي انت بس انا متخيلة مش عارفه انا ما ذكرتهاش من اول السنه انا مش حابه طيب.
الماده اساسا طيب تعملي ايه يا بنتي في الفترة دي؟ بصي انا اوصيكي بالمراجعات وانا يعني ان شاء الله آه، هسيب لك آه، حاجة تفيدك المراجعات دي عبارة عن ايه؟ السؤال واجابته ادخل من زاوية السؤال مباشرة دلوقتي ليه؟ علشان اوفر على نفسي وقت كتير المراجعة الشاملة بتبقى فيها أهم الأسئلة اللي موجودة في المنهج فأنت بهدوء أعصاب واستعيني بالله تمسكي كده باب باب اخد الباب على يومين اقسمه وابتدي السؤال واجابته السؤال واجابته الحفظ مش هيجي من اول مره لكن زي ما قلت لك خلصتي نص الباب دلوقتي بكره تذاكري النص التاني اروح قاريه النص الاولاني بسرعه يومي يدخل في دماغي وما تخافيش ما زال في الوقت بقيه ما تخافيش بس اثبتي وتوكلي على الله وابتدي باعصاب هاديه وخليكي على اتصال بيا يا بنتي وانا هحاول اشوف لك اللي اقدر اعمله مش هتاخر عنك يعني محبه في ولادي وابتغاء وجه الله بس اثبتي كده وجمدي قلبك لان صوتك مش عاجبني ابدا يا بنتي طيب ربنا يا ولادي يوفقكم انا حاسس يعني انتوا يعني هي الفتره الجايه هي فتره الاعصاب وانا متفاعل جدا معاكم بس والله ربنا كريم وما تخافوش ان شاء الله كل شيء هيعدي على خير وخليكم على اتصال يا ولاد انا مش هتاخر عنكم في اي حاجه فليل قبل النهار وفتره وهتعدي فبس نسال الراس ثبات طيب يتفضل اخر حاجه نسيج الصخر كلمة نسيج الصخر يعني ملمسه بلورات كبيرة يبقى الصخر خشن احفظ المرادفات بقى الصخر خشن لا ترى م... آسف ترى مكوناته بالعين المجردة بلوراته كبيرة طب النارية البركانية السطحية الصخر ناعم أملس زجاجي عديم التبلور النارية المتداخلة النسيج بورفري وخلصنا طب الأمثلة أشهر أمثلة الصخور الجوفية هو الجرانيت والسطحية أشهرها صخر البازلت طيب ننتقل للسؤال اللي بعده أكمل البيانات على الشكل التخطيطي تعالوا يا ولاد نشوف الشكل التخطيطي ده ونستعين برسول الله وأنا عايز أعرف يعني إحنا ليه بنقول الرسمة دي الرسمة دي ما فيهاش أي حاجة دي رسمة سهلة ومنطقية وجميلة ولو فهمتها معايا هتحفظك التراكيب الكيميائية بتاعت كل صخر وانت مغمض ايه اسم الرسم اللي قدامي ده هقول له الرسم ده عبارة عن المكونات المعدنية للصخور النارية على اختلاف انواعها يا استاذ اه بتتكون من ايه ست مجموعات معدنية مش ست معادن لا ست مجموعات معدنية طيب قبل ما نعرف اساميهم النهاردة الرسمة دي تطلب مني ازاي جت في دليل التقويم اكمل البيانات ارقام واحد ايه اتنين ايه تلاتة ايه طيب تعالوا بس نركز الاول في الرسمة بطريقة علمية انت عينك مش هتركز افقي ورأسي ركز معايا الاول في الاتجاه الافقي نبص لفوق سطحية جوفية ودي عايزة حفظ اللي فوق يبقى سطحي واللي تحت جوفي طيب السطحية ايه اشهر الصخور السطحية البركانية اللي عندك في المنهج البازالت وبعدين الانديزايت وبعدين الرايولايت طب امال الجوفية ايه بص كده جابرو دايورايت جرانيت يبقى احفظ لي دول الاول سطحية فوق جوفية تحت سطحية مشهورة بازالت انديزايت رايولايت جوفية مشهورة جابرو دايورايت جرانيت حلو قوي امال ايه بقى اللي مكتوب ده بصوا معايا البازلت والجابرو تحت بعض وده ليه معنى طب بص كده لو بصينا تحت امال ايه اللي مكتوب ده دي المكونات المعدنية للبازلت والجابرو حدودها حدود المستطيل اللي احنا شايفينه ده طب تعالى بقى نسمعها ابتدي بايه يا استاذ بالاكتر اكتر حاجه البيروكسين بس عشان خاطري يا اولاد اسمه بيروكسين زمايلكم في الامتحان بيكتبوا لي امبسلين يعني بذمتكم ده ينفع الامبسلين مضاد حيوي هو في في الصخر يا اولاد مضاد حيوي فطب انا محتار طب لما يجي لي واحد كاتبها لي امبسلين اكتبها له صح ولا غلط ينفع لا بص كويس هي المسألة ايه بايروكسين طيب اللي بعدها اقل شوية الاوليفين اطلع فوق شوية شايف الفلسبار اللي اسمه بلاجيوكليز يعني ايه الفلسبار البلاجيو يعني يا استاذ احنا خدنا الفلسبار قبل كده امال ايه موضوع البلاجيوكليز ده البلاجيوكليز لان الفلسبار طلع نوعين ما هو التخصص بقى هنا في الباب ده ان فلسبار مش نوع ده هو انواع كتير بس هنا النوعين المشهورين ايه البلاجيوكليز ايه هو البلاجيوكليز ده اللي غني بالكالسيوم وغني بالصوديوم وما تنساش انزل بعينك تحت على الطبقه اللي لونها عامل زي البامبا شويه الاقي الامفيبول اه يبقى تعالى بقى نغمض عينينا ونحفظ الجزء ده اذكر المكونات المعدنيه للبازلت هقول له اه في بايروكسين واوليفين وفيلسبار بلاجيوكليز يعني غني بالكالسيوم والصوديوم ونسبة بسيطة من الأمفيبول الله بس انت يا استاذ حاطط لنا في الرسمة البازلت تحتيك جبره معناه ايه الكلام ده هقول لك بص معناه ان الجبرو يكافئ البازلت يكافئه يعني يساويه في ايه في التركيب المعدني والكيميائي المعادن كلها زي بعضها لتحت في الجدول طب يختلف في ايه هقول له بص ده في حاجه سطحي وفي حاجه جوفي يبقى يختلف في النسيج هي دي بقى نظريه المكافئ الكيميائي نرجع كده للرسم ونبص جبره تحت البازلت اذا الجبر يكافئ البازلت السؤال هيجي لك واضح وضح المقصود بالمكافئ الكيميائي مع ذكر مثال هقول له الجبر صخر امشي معايا يمين جوفي يكافئ البازلت وهو صخر سطحي اي يساويه في التركيب المعدني والكيميائي لكن يختلف عنه في النسيج الجبر خشن عشان جوفي والبازلت ناعم عشان سطحي وقس على كده بقية الرسمة طيب نرجع للرسمة ونركز في المعادن تاني عشان ننطقها صح وهسيبكم انتوا تحفظوها طيب نبص في الرسمة تاني بصوا زي ما خدنا البازلت والجبرو نرجع بقى على الشمال كده هلاقي في عندي الرايولايت تحته الجرانيت ايه مكونات الجرانيت كنا حافظين ثلاث معادن وكلنا بنقولهم زي الصاروخ مايكا وكوارتز وفلسبار هتزود عليهم حاجه بسيطه يا اخي قول لي الفلسبار بنوعيه الله هو الفلسبار نوعين اه ما انت شايف فلسبار بلاجيوكليز والفلسبار الثاني اورسوكليز الاورسوكليز غني بالبوتاسيوم طيب انا شايف كوارتز اه ده مهم جدا في ال- ما احنا عارف- حافظينه امال ايه اللي انا ما كنتش عارفه ان في نسبه امفيبول يبقى بسرعه المكونات المعدنيه للجرانيت والرايولايت اقول له الفلسبار بنوعيه والكوارتز والمايكا والامفيبول طيب البازلت بمجموعته غامقين والجرانيت بمجموعته لونهم وردي فاتح اللون ده جه منين من التركيب المعدني الكيميائي البازلت غامق لان الحديد فيه كتير والسيليكا فيه قليله لكن الجرانيت لونه وردي لان السيليكا كتير ولونه فاتح عشان مليان كوارتز ده الفرق امال ايه يا استاذ الموضوع اللي في النص ده الاندزايت والدايورايت يقول لك صخور متوسطه بس اوعى تغلط وتقول متوسطة النسيج لا هي متوسطة التركيب الكيميائي يعني ايه واخدة شوية من هنا مع شوية من هنا الله يعني السيليكا لو هنا قليلة تبقى هنا متوسطة خدت نسبة من المعادن دي ونسبة من المعادن دي ما عدا الأوليفين ما يخشش في المجموعة المتوسطة أبدا ده يميز المجموعة البازلتية طيب تقول لي امال ايه الاندزايت تحتيه الدايورايت احفظ تاني معايا هقول لك الدايورايت ارجع بعينك يمين صخر جوفي يكافئ الاندزايت وهو صخر سطحي يكافئه في التركيب المعدني الكيميائي ويختلف عنه في النسيج لأن الأندزايت بركاني سطحي إذا فهو ناعم أما الدايورايت فهو بركاني جوفي أي خشن خشن يعني ترى مكوناته بالعين المجردة طيب ننتقل للسؤال اللي بعده يا أولاد اه بص بقى التطبيق على الرسمة اللي قدامك أثناء زيارتك للمتحف المصري وجدت ثلاث تماثيل مصنوعة من ثلاثة أنواع مختلفة من الصخور المطلوب تسمية كل صخر تبعا لصفاته المذكورة طيب بص يا أولاد القاعدة في إجابة الأسئلة دي إن اسم الصخر بيتحدد بمعلومتين حاجة تتعلق بالتركيب المعدني الكيميائي أو اللون وحاجة تانية تتعلق بالنسيج فتدور على العنصرين لأن واحد فيهم مش هيكفي طيب نشوف ال- السؤال كده ونطبق عليه التمثال الأول صنع من صخر ناتج من تجمد جزء من الماجما التي تزيد فيها السيليكا عن 70% سيليكا 70% ده يبقى صخر فاتح يبقى انا كده هبص ناحيه الجرانيت وناحيه الرايولايت عايز بقى حاجه تفصل لي يا ترى هو جرانيت ولا رايولايت ابص للنسيج ده بيقول لك في جوف الارض يعني نسيجه خشن يبقى الجرانيت عرفت دورت على كلمة اعرف البلور فين عشان اعرف النسيج فين وكلمة تانية تدلني على اللون فده بيقول لي هنا بيقول لي نسبة السيليكا فيه 70 والسيليكا فاتحة هتفتح الصخر الله يبقى جوه في الارض يبقى ده خشن يبقى على طول ده الجرانيت طب التمثال الثاني اتصلع من صخر نتج من تجمد جزء من الصهير نسبة السيليكا فيها 50 دي قليلة يعني الصخر ده غامق اه طب رجع بيقول لي على سطح الارض يبقى بركاني سطحي غامق وبركاني سطحي يبقى ده البازلت وانت مغمض طب لو حب يغير يقول لك لا ترى مكوناته بالعين المجرده خلاص ما انا عرفت انه معنى كده انه ناعم ما انا مش شايف المعادن اللي فيه طب التمثال الثالث صنع من صخر ناتج بتاثير الحراره فقط على الصخر الجيري ده انت بتغششني بتقول انه صخر متحول اه ما هو الحجر الجيري عند تعرضه للحراره يتحول الى الرخام اذا التمثال الثالث مصنوع من الرخام طيب شوف السؤال اللي بعده غير الصيغه شويه ولاثناء زيارتك هنا للمتحف الجيولوجي يبقى انا مش هروح اشوف تماثيل يبقى في في- في الحته دي انا رايح اشوف صخور فبيقول لي اثناء زيارتك للمتحف الجيولوجي قرات الاوصاف التاليه لثلاثه من العينات الصخريه ماشي قول لي عامل ايه الاوصاف دي بقى صخر وردي اللون بلوراته قليله العدد كبيره الحجم يعني نسيجه خشن ولونه وردي يبقى الجرانيت العينة التانية صخر متحول تظهر بيه خاصية التورق ما عنديش غير الشيست الميكائي هو اللي ظهرت فيه التورق في الحالة دي أو اللي ورد عندنا في المنهج يعني طب العينة التالتة صخر أسود بلوراته لا ترى بالعين المجردة هو البازلت ما عنديش غير البازلت خلاص طيب آه نشوف السؤال اللي بعده لديك ثلاث عينات من الصخور غامقة واحدة غامقة اللون بلوراتها كبيرة يبقى ده على طول ايه غامقة اللون ما ينفعش اه ماشي البازلت غامق بس بلوراته كبيرة لا يبقى ده الجبره طب العينة التانية فتحة اللون خفيفة الوزن غنية بالفقاقيع الهوائية مفيش غير صخر واحد اللي هو الحجر الخفاف هي العينة التالتة فاتحة اللون ذات بلورات كبيرة الحجم ما عندكش غير الجرانيت يعني الفكرة زي ما قلت لك إن المسألة سهلة بس اتعامل مع السؤال بهدوء طيب آه، آه، آه، احنا يعني فاضل لنا حاجات بسيطة هي البركان بتبقى رسمة وإن شاء الله طيب طيب نشوف السؤال اللي بعده يعني مازال في الوقت بقيه خفيفه كده نستغلها ان شاء الله. اه السؤال بتاع التحول ما هي الادله على حدوث التحول؟ طيب بص بقى معايا. يعني بيقول لي تعرف منين ان الصخره اللي في ايدك دي متحوله ولا ناريه ولا الله متحوله؟ اكيد في علامات. هقول له بص كده معادن الصخره دي اتغيرت لمعادن جديده يبقى تغير المعادن لمعادن اخرى طب ايه تاني قال لك نسيج الصخر يصبح اكثر تبلورا طب هنفهمها يعني ايه اكثر تبلورا هو التحول حصل ازاي اه لا ده موضوع تاني بقى ده بص كده انا هضرب لك مثل بسيط قوي لو معاك كرة بلاستيك وابتديت تسيحها فابتدت تفك وبعدين ما خليتهاش ساحت للاخر رحت ضاغطها كده مش هتتشوه بالمعنى الدارج مش هتتمط لفوق اه اذا نسيج الصخر كان البلوره انت شدتها لفوق اذا يصبح نسيج الصخر اكثر تبلورا الحاله الثالثه ان البلورات بتترتب في اتجاهات بتوضح اتجاه الضغط الواقع عليها زي ما شرحت لبنتنا في اول حصه قلت لها بصي لو البلورات متلاحمه كده وبعدين اتعرضت لحراره فكت بس ما فكتش قوي لان ما- م- الانصهار ما تمش كامل وراحت اتضغطت من الجنبين تلاقي البلورات تصطف كده يعني ايه تترتب في اتجاه واحد يدل على الضغط انا لما الاقي البلوره نامت كده هقول الضغط جاي من هنا وجاي من هنا ودي علامه مهمه وكان وبيجي فيها تعليل ان شاء الله هنوصل له طب شوف السؤال اللي بعده الرسمة يا أولاد بتاعة البركان ما تخافش منها ده رسم تخطيطي حاجة بسيطة جدا انت مش مطلوب منك تجسم اي حاجة انت مش رسام طيب ايه اسئلة الجزء ده قول لي اجزاء الاساسية للبركان الفتحة اللي فوق هي فوهة البركان الانبوبة الطويلة دي اللي نازلة تحت تبقى ديت القصبة طيب آه، ايه اللي خارج من فوهة البركان لافا امال الصخور المنصهره دي ايه هقول له الصخور المنصهره دي الماجما وتوجد فيه تجويف يعرف باسم تجويف الماجما الجزء العلوي من البركان اللي هو عامل زي القمع ده اسمه المخروط البركاني ده اول سؤال في البراكين ايه اللي بيخرج من فوهة البركان غازات بخار مي الغازات زي ايه اموني اول وتاني اكسيد الكربون يطلعوا ممكن كبريتيد الهيدروجين يطلعوا بعدها الرماد البركاني اللي خدناه في الباب الاول بعدها اجسام اسطوانيه ناريه تخرج مع القصف البركاني اللي هما بيسموها المقذوفات او القنابل البركانيه طيب يتفضل لك سؤال اخير في ال- في البراكين هل البراكين دي ليها فايده هل ليها تاثير هي ليها تاثير ايه تاثيرها اول حاجه احنا عارفين ان البراكين دي عامل بناء على الارض طب بتاثر ازاي كل الصخور الملامسه لجسم البركان هتتعرض لحراره اذا تتحول لصخور متحوله وده اللي بيسموه التحول الحراري بالتلامس طب ايه فايده البراكين سب... سبحان الخلاق احنا بنبص للبراكين على انها كارثه وربنا سبحانه وتعالى يجعل منها فايده مهمه جدا اول حاجه اهم عامل بناء على الارض لانه بيزود الارض بغطاءات يعني امتدادات كبيره من الصخور الناريه ليه عشان يعوض فعل عامل التعريه عشان يحافظ على اتزان الارض طيب النقطه الثانيه حتى الرماد البركاني غني بالمعادن ينزل على التربه يخليها تربه خصبه تربه معدنيه غنيه وخصبه طيب غير كده كل الجزر اللي في المحيطات او اغلبها جزر بركانيه يعني الحمم اللي بتطلع وتبرد وتتصلب بتعمل جزر بركانيه زي جزر هاواي والى اخره طب حتى فوهه البركان الخامد تبقى عامله زي البحيره ويحصل فيها ترسيب فتضيف مساحات ما كانتش موجوده اذا لا هي ليها فوائد وان كان لها بعض الاضرار بس على البشر والكائنات الحيه لكن هي فوائدها لكوكب الارض تعتبر فوائد عظيمه طيب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله آه، آه، الباب جميل و- وقوي وانا واثق ان انتوا هتذاكروه النهارده ان شاء الله وهو لسه في دماغكم وحضروا لي لستة اسئله ان شاء الله للمحاضره الجايه عايز ادخل الباب الخامس واحنا هاضمين الباب الرابع كويس واتصلوا بيا يا اولاد في اي وقت وطمنوا قلبكم ربنا اكرم الاكرمين وان شاء الله هينعم عليكم كلكم بالنجاح والتفوق طيب ما آه، نقول سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك اللهم انك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم يا رب احنا تعبنا واجتهدنا بس خايفين ثبتنا الدعاء ما هوش صيغه يا ولاد ادعي باللي في قلبك لان ربنا اقرب اليك من حبل الوريد ما يشترطش ان يكون دعاء منظوم لا كلمه كلمه ده رحمن ده رحيم ده غفور ده بيفرح بعودة عبده إليه زي الأم اللي كان ابنها بعد عنها فارجع له وقول له يا رب ساعدني سهل لي ذكرني اللي أنا نسيته وعلمني اللي أنا معرفوش ربنا يوفقكم وأنا مستني اتصالاتكم وأرجوكم لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى حلقة قادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته